أفضل فالعلم فالعلم زادك دوما
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة في الله مرحبا بكم مع مدرسة الربانية فرع التزكية هذا هو لقاؤنا بفضل الله جل وعلا مع الأربعين الربانية ومع حديث الشوق وقبل أن أقرأ نص الحديث تعالوا بنا لنرحب بفضيلة الشيخ محمد بن علي العجمي حفظه الله تعالى ونسأل الله عز وجل أن ينفع بك مرحبا شيخنا مرحبا بك فضل الشيخ جزاك الله ربنا خير.
يرفع قدرك في الدنيا الآخرة آمين أحبابنا الكرام حديث الشوق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض الله أكبر ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا الحديث رواه الإمام مسلم أحبابنا الكرام استاذن فضيله الشيخ محمد العجمي ان اتفضل.
ابدا آه، آه، آه، بمعنى سريع اتفضل.
لكلمات ومفردات الحديث ليبدا شيخنا باذن الله جل وعلا مباشره في الوقوف مع الحديث عنصرا عنصرا جزاكم الله خير احبابنا الكرام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رايح المقابر وكثيرا ما كان يذهب الى المقابر صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه وهو داخل المقابر يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون لكن هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم يحس بمشاعر عالية فضفاضة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينطق ويقول وددت أن قد رأينا إخواننا يا الله أي شوق هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخوانه ولكن من إخوانه هؤلاء حينها سأل الصحابة يا رسول الله أولسنا بإخوانك هو- وإحنا مش إخوانك يا رسول الله فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم لا صلى الله عليه وسلم.
بل أنتم أصحابي هنيئا لهم شرف الصحبة ولكن أيضا هنيئا للمسلمين الآن شرف الأخوة قال صلى الله عليه وسلم إخواننا الذين لم يأتوا بعد اللهم اجعلنا منهم آمين قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك بيناقش في سيدنا, سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف ستعرفهم نعم ستعرفنا نحن لأنك رأيتنا بأعين- بعينك صلى الله عليه وسلم أما هم فكيف ستعرفهم قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة وده من جمال دايما تعليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بضرب المثال يقول أرأيت لو واحد عنده خيل الخيل ديت غر يعني في بياض في جبهتها في بياض في جبهة الخيل بتاعته محجلة يعني في بياض في قدم رجل الخيل بتاعته خيل بالشكل ده فيها بياض في جبهتها وبياض في قدمها أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بياض في جبهتها وبياض في رجليها بين ظهري خيل دهم به صلى الله عليه وسلم وعنده خيل كتيرة سمرة ما فيهاش أي بياض يقدر يعرف الخيل اللي فيها بياض في جبهتها وفيها بياض في رجليها من الخيل السمرة دي السوداء اللي ما فيهاش أي بياض ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله نعم نعم يستطيع حينها أن يعرف خيله بهذا العلامات غر محجلة فقال فإنهم يأتون غرا محجلين اللي هم مين؟ إخوان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم آمين يا رب ثم قال وأنا فرطكم على الحوض الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرنا بمشهد من مشاهد الآخرة وده بإذن الله جل وعلا نقف معه أثناء الكلام على الحديث أنا فرطهم على الحوض يعني أنا مقدمهم أنا أنتظركم هناك صلى الله عليه وسلم ينتظر أصحابه وينتظر إخوانه أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم آمين يا رب وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال يذاد يعني يمنعون ناس جاية منورة وشها منور وإيديهم منورة ورجليهم منورة كده العلامات موجودة ورايحين جري على حوض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشربوا منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا وحينها يأتي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليقول ألا هلم ألا هلم ألا هلم بينادي على اخوانه واحبابه واصحابه صلى الله عليه وسلم ولكن تكون المفاجاه الملائكه تمنع هؤلاء وحينها يقول صلى الله عليه وسلم انهم من امتي انهم من امتي ويقولون حينها لا تعرف ما احدثوا بعدك ويقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وهو وسلم غضبان متألم سحقا سحقا أحبابنا الكرام ده المعنى المجمل للحديث ومع شيخنا الشيخ محمد ربنا يبارك فيك وينفع ربنا بيك يرضى عنك.
يتفضل يوضح لنا شكر كمان الله لك وأكثر.
وبارك الله فيك وكلامك طيب أسأل الله أن ينفع بك جزاك الله خير.
إخواني وأحبابي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه إلى يوم الدين وبعد الأول عاوز أقول لكم مفاجأة إن أنا بحبكم كلكم في الله وربنا يجمعنا دايما على الخير والهدى وفي الآخرة في الجنة مع سيدنا النبي محمد وبحبك في الله يا شيخنا أحبك الله زي أحمد.
ربنا يزيدك ربنا هدى يرضى عنك.
وأدب وتواضع جزاك الله خير أحبابي الكرام إخواني يطيب لي وأنا أشعر الآن بغاية السرور والسعادة ونحن نتكلم عن رسول الله من خلال حديث الشوق نتكلم عن شوق سيدنا رسول الله لإخوانه أسأل الله أن يجعلنا بحق وبصدق من إخوان سيدنا رسول الله يطيب لي ابتداء يا شيخنا والتأذن لي أن أبدأ بنسب النبي صلى الله عليه النبي محمد وسلم اسمه محمد صلى ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نذار ابن معد ابن عدنان من ولد إسماعيل من ولد إبراهيم عبد الله ورسوله محمد وانتوا لسه ما صلتوش على حبيبنا النبي محمد احنا عاوزين اليوم نعيش مع سيدنا النبي صلى الله ونعيش مع كلام سيدنا النبي من خلال حديث الشوق والأول يا شيخنا قبل ما أدخل على الحديث عاوز أقول لإخوان المشاهدين مرت علينا حلقات كثيرة جدا من حلقات التزكية ومن حلقات المدرسة الربانية والهدف من الحلقات دي ومن المدرسة دي صناعة الشخصية الربانية النساكة المتألهة بعلم حضرتك أخي أختي أمي أبي بجد أنتوا أصبحتوا ربانيين ولا لسه أخبار القلوب إيه مع الله هل القلوب تغيرت ولا لسه هل بحثنا عن علاج لقلوبنا من خلال هذه الحلقات شفنا أمراضنا إيه وعالجناها ولا لسه يا أخوانا يا أحبابي يا آبائي يا أمهاتي لا صلاح للدنيا ولا للآخرة إلا بصلاح القلوب مع علام الغيوب قال ربي جل جلاله في سورة الشعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أنا عاوز أصرخ ونادي على كل أحبابي اللي بيسمعوني الآن أنتوا أخبار قلوبكم إيه مع الله قلوبكم سليمة ولا مريضة قلوبكم مليئة بالإخلاص ولا بالنفاق أخبار القلوب إيه بحثوا على علاج من خلال هذه الحلقات في حلقات التزكية وغيرها للقلوب ولا لسه القلوب مريضة وتعبانة وأنا أعجب غاية العجب لما يبقى واحد أو أخت مسلمة مريض بأي مرض أو مريضة بأي مرض تبحث عن علاج هنا وهناك والقلب ممكن يكون مريض بل للعجب وللأسف الشديد ممكن يكون القلب ميت ومدفون في التراب وصاحبه مش عارف وهو لا يدري ولم يبحث إلى الآن عن علاج إلى القلب هو حضراتكم فكرين ال- سوء الأخلاق اللي في الطين الآن بسبب إيه؟ بسبب موت القلوب لذلك احنا بنتكلم عن حديث من الأربعين الربانية عشان نحيي بها القلوب بفضل علام الغيوب سوء الأخلاق ده بسبب أن القلوب مرضت وفي غفلة والقلوب ماتت اللي عقل أمه بسبب أن قلبه مات اللي بعيد عن ربنا بسبب أن قلبه مات اللي ترك الصلاة بسبب أن قلبه مات اللي بعد ابتداء عن التوحيد توحيد رب العالمين جل جلاله راح يسبح لغير الله ويسأل غير الله ويستعين بغير الله ويتحاكم لغير الله بسبب ان قلبه مات حذيفة بن اليمان بيقول القلب المؤمن قلب المؤمن سليم مما سوى الحق فيه سراج يزهر بالإيمان هل سراج الإيمان ده سراج المزهر ده موجود في قلبك أختاه موجود في قلبك يا أبي موجود في قلبك يا أخي موجود في قلبك هذا السراج المزهر بالإيمان موجود ولا انطفى موجود ولا مات موجود ولا دفن في التراب قال ابن مسعود اطلب قلبك في أربعة مواطن حين الخلوة وحين زيارة القبور وحين سماع القرآن وفي مجالس العلم فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك أعرج معكم سريعا عن القبور سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسمعنا متن الحديث من الشيخ زين حفظه الله يزور القبور أيوة النبي يزور القبور وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر نعم قال النبي ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أنا بسألك آخر مرة زرت المقابر إمتى آخر مرة بصيت لمشهد القبور وقلت أين الملوك وأين الجبابرة وأين الفراعنة وأين أصحاب الأموال فين الظلمة فين الطغاة كلم القبور ترد عليك اسأل القبور فيها آلاف مؤلفة من الخلق من الجبابرة ومن القياصرة ومن الظالمين اسألها واعتبر سيدك النبي روح يزور القبور انت استنيت بسنة النبي وزرت القبور حتى تتعظ قال عثمان والله ما رأيت منظرا قط رضي الله عنه إلا والقبر أفظع منه تخيل أخي وأختي ظلمة القبر ودود القبر وتراب القبر تخيل أول ليلة عندما تدخل القبر فكر أخي والله العظيم أقسم بالله لو فكرنا في أول ليلة في دخول القبر والله لتبنا والله لاصطلحنا مع الله وأختم هذا الكلام عن الجزئية الأولى في هذا الحديث زيارة القبور رجل ذهب إلى إحدى البلاد غريب فسأل غلام وقال له وأرجو أن تنتبهوا يا غلام قال مرني يا عما قال يا بني دلني على العمار فين العمار يا ابني فأشار الغلام الفطن الذكي اللبيب العاقل وقال هذا هو العمار يا عماه أشار ناحية المقابر هو ده العمار يا عماه قال لا أقصد هذا يا بني أنا بقول لك العمار البيوت والقصور والفلل والعربيات والدنيا والحياة بقول لك العمار تدلني على المقابر تقول لي هو ده العمار قال له والله هو ده العمار قال يا بني أسألك عن العمار قال يا عما هذا هو العمار قال ليس هكذا يا ولدي قال بل هكذا يا عما هو ده العمار وأصر قال لماذا تصر على هذا قال لأنني أرى كل ما هنا أي في الحياة الدنيا يأتي إلى هنا أي إلى المقابر وما رأيت أحد من هنا يأتي ويذهب إلى هناك فهذا هو العمار فهل عملتم للآخرة هل استعددتم للقاء الله الدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر فخذوا من ممركم إلى مقركم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تفضل يا شيخنا
قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا الله أكبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والله يا شيخنا أنا آه، مستشعر قلب سيدنا النبي صلى الله عليه صلى وآله الله وصحبه عليه وسلم وهو دايما عمال يفكر فينا حبيبنا مستشعرها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وهو قايم بالليل عمال يبكي ويبكي ويبكي وربنا سبحانه وتعالى يبعت له سيدنا جبريل ما يبكيك يا محمد أمتي أمتي الله مستشعره هو مصر صلى الله عليه وسلم على أن دعوته المجابة يدخرها لأمته يوم القيامة الله الله مستشعره هو هنا في قلب المقابر وبيفكر فينا بيفكر في إخوانه اللي لسه ما جوش صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم لكن السؤال يا شيخنا سبحان الملك لما يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاره سيدنا أبو بكر وجاره سيدنا عمر وجاره سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا طلحة وسيدنا سعد بن أبي وقاص جاره الأكابر دول ويفكر فينا فكر فينا صلى إيه ده؟
الله عليه وسلم قد إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحب قوي قوي قوي أهل الإيمان نعم اي والله واضح جدا النبي صلى الله عليه وسلم وددت ان قد راينا اخواننا الكلام ده قلما نجده آه، آه، يعني سبحان الله كثير ممكن يكون من الدعاء آه، له قبول وله ولكن الكلمة دي ممكن تخرج من فمه وددت أن نرى هؤلاء بفضل الله عز وجل ملتزمين ونجلس بين أيديهم ده تحس كده يا شيخنا هو ده الحب في الله هو ده الأخوة في الله الله هو ده العلاقة الإيمانية اللي بتربط المجتمع المسلم الله الله كمان يا ش- آه، يعني آه، شيخ محمد ربنا يبارك فيك وددت أن قد رأينا إخواننا نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يخصنا بكلمة الأخ الله إيه ده؟
الله أنا أنا أبا ممكن أبا.
أكون أخو سيدنا النبي الله الله يعني أنت يا عم الحاج أنت بشرتك اللي تاخدها النهاردة إنك آه، بإذن الله جل وعلا بعد ما نخلص الحلقة دي ممكن تكون عرفت إزاي تبقى أخو سيدنا النبي نعم
انت يا حاجة يا طيبة مستشعرة معنى ان احنا كلنا اخوات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلى الله الله عليه وسلم ايه ده سيدنا النبي المقام العالي سيد الاولين والاخرين حبيب رب العالمين احنا بذنوبنا ومعاصينا بتقصيرنا ممكن نكون اخواته اه والنبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخوانا إخواننا ويأكد على كده لما يقولوا له أولسنا بإخوانك ما احنا جارك أهو وإحنا قرب لك نعم وإحنا عايشين معاك والنبي يأكد آه، مش عارف ليه كنت حاسس لو لو شيخ من المشايخ كان يقول لهم اه انتوا اخواتي برضه بس هم ايه آه، مم.
آه، آه، لسه ما جوش لا النبي قال لهم لا بل انتم أصحابي
إخواني الذين يؤمنون بي ولم يروني الله.
اللي هيجوا بعدكم ولسه محافظين على هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وس- وصحبه وسلم لكن آه، إيه عاوز أقول لحضرتك إخوان النبي صلى الله عليه الذين اشتاق لهم النبي هم الذين اتبعوا هدي النبي نعم
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يرجو الله واليوم الآخر قال جل جلاله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال ابن عباس هناك ثلاث آيات في القرآن قرنت بثلاث آيات فمن فعل الأولى ولم يفعل الثانية لم يقبل منه قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لن يقبل منه قال تعالى في سورة لقمان أنشكر لي ولوالديك إلي المصير قال ابن عباس فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لن يقبل منه قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وفي آية ابن عباس بيقول يعني آية المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اللي يطيع ربنا ما يطيعش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه اللي يحب ربنا وما يطيعش سيدنا النبي هو كذاب ومدعي فالنبي عليه الصلاة والسلام يشتاق إلينا يشتاق إلى إخواني بس من إخوانه يا شيخ زين حتى نقف على الطريق هذه دعوة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
وهذه بشرى من رسول الله لأبناء هذه الأمة نعم وبشارة جميلة الداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قول إخواني إحنا بقى إخوان النبي هل إحنا عملنا كده هل إحنا اتبعنا النبي صلى الله هل إحنا طبقنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله.
هل إحنا طبقنا قول الله كما في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هل حبينا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله هل أحيينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله هل اعتقدنا اللي النبي محمد اعتقده في التوحيد هل صلينا زي النبي كما قال عند مسلم صلوا كما رأيتموني أصلي هل حجينا زي النبي خذوا عني مناسككم هل لما بتقف تصلي كده الله أكبر بتقف تصلي زي النبي بتبكي زي النبي بتتضرع زي النبي هل أخلاقك زي النبي ما هم إخوان النبي اللي شبه النبي إخوان النبي اللي يمشي ورا النبي وأنا دايما أقول نمشي ورا سيدنا النبي نكسب نعم ونبعد عن سيدنا النبي نخسر دنيا وآخرة حبيبي هل أنت صادق في حبك لرسول الله لو حضرتك صادق تبقى متبع يعني أنا بقرأ الأيام اللي فاتت قرأت كلام عجيب يا شيخ زين إن مالك بن أنس رضي الله عنه بيقول والله ما مرت علي ليلة إلا ورأيت فيها المصطفى في منامي كل ليلة مالك بن أنس رضي الله عنهم بيرى سيدنا النبي شفت الحب شفت الشوق ما هو ده من اتباعه للنبي ومشي ورا النبي شاف النبي قلبه مليء بحب النبي فشاف النبي كل ليلة في المنام أحد التابعين بيقول مرت علينا ليلة وما رأيت المصطفى معنى الكلام ده إيه؟ أنه أصلا كل ليلة بيشوف المصطفى فقلت حرمت من رؤية رسول الله بذنب فعلته أحد التابعين وامرأة بعد معركة أحد لما مات أخبرت زوجك مات أبوك مات ابنك مات لما واحدة مسلمة أخت طيبة مباركة يتقال لها انهضي إيه ما سمعتش الخبر ده زوجك مات الله أكبر وأبوك مات وابنك مات تسيب ده كله وتقول هو أخبار النبي محمد إيه صلى الله عليه وسلم طمنوني على حبيب النبي عامل ايه بنقول لك زوجك مات ابوك مات ابنك مات تقول قولوا لي النبي اخباره ايه صلى الله حبيب المصطفى عامل ايه صلى الله عليه وسلم.
يطمنوها على النبي هو بخير خذوني اليه تروح تشوف سيدنا النبي تبص عليه تراه بخير يطمئن القلب ثم تبكي وتقول كل مصيبة بعدك جل جلل يا رسول الله أي مصيبة تيجي بعدك طالما أنت بخير هينة يا رسول الله سهلة يا رسول الله هل الحب ده استقر في القلوب ما هو ده يا شيخ زين ما جاش إلا بعد اتباع اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ قلبه بحب النبي صلى الله عليه وسلم ساعد برؤية رسول الله فإخوان النبي هم اللي يسمعوا كلام النبي هم اللي يعيشوا بسنة النبي هم اللي يطبقوا أقوال النبي وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي يتحاكموا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله جزاكم الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره يبقى في تسليم تام لشرع رب العالمين ولسنه سيد النبيين اسال الله ان يرزقنا جميعا اتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل يا شيخنا جزاك الله خيرا آه، وكمان بعد الاتباع والاهتمام به شدة شوقنا لسيدنا النبي الله احنا مش مستشعرين يا شيخنا ان النبي قلبه مليان شوق لينا اي نعم طيب بالله عليك انت فعلا قلبك من جواه بصدق مشتاق انك تشوف سيدنا النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم النبي أخبر عن قوم يأتون من بعده صلى الله عليه وسلم يود أحدهم لو يرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله نعم
فعلا الكلام ده موجود فينا الله ما الله هو ده شرط يا شيخنا نعم مش حب بحب الله وشوق بشوق نعم وود بود نعم أهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يود أن يراك نعم أنت فعلا تود أنك تراه يعني أنت فعلا مستعد تضحي بنفسك ومالك علشان خاطر تشوف سيدنا النبي ده الله شرط علشان تبقى من اخوان سيدك النبي صلى الله عليه وسلم انه زي ما بيحبك تحبه سبحان الله آه، آه، النبي صلى الله عليه وسلم زرع حب وحصد حب ولو احنا عايزين ننال شرف حب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته في الجنة واخوته محتاجين ان احنا نزرع في قلوبنا الحب ده حب سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم شيخنا وبعد كده الصحابة بيسألوا السؤال اللي كان هيدور في أذهاننا كلنا نعم اللي هو كيف تعرف من لم يأتي من أمتك بعد يا رسول الله الله هتعرفهم إزاي دول الله الله وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة والسلام مربى من قبل رب العالمين نعم.
صاحب الوحي من عند الله جل وعلا يضرب المثل الرائع لتوضيح هذا الأمر بقضية الخيل كما نعم.
سبق أن أشرت نعم لكن شيخنا انا عايز اطلع من النقطه بتاعه الغره المحجلين ديت بوقفه خطيره جدا نعم احنا عاملين ايه في الصلاه الله
عاملين ايه في الصلاه في الوضوء نعم
آه، ما هو اكيد الوضوء وسيله شرط نعم.
عشان نصلي احنا نعم.
عاملين ايه في الصلاه الله يا جماعه ده هو ده الشرط سبحان الملك غرا محجلين دي العلامات وفي بعض الروايات الغره من السجود والله.
والتحجيل من الوضوء الله الله أكبر يعني ده معناه إن أنت هتيجي يوم القيامة غير بقية الأمم كلها سبعين أمة إحنا نعم.
أمة واحدة نعم وسبحان الملك أقل الأمة عدد أقل أعداد من الأمة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن إحنا الله عليه كشعرة بيضاء في ثوب نعم أمتنا نعم ف ومع ذلك هنيجي بفضل الله عز وجل على هذه الإيه؟ الهيئة غرا محجلين من دول الله أهل الصلاة الله اهل الصلاه عشان كده لو انت عايز فعلا ربنا يمن علينا وعليك بشرف الاخوه محتاج ان انت تحفر غرا محجلين ودي ما بتتحفرش يا شيخنا نعم بان انا ادعك دماغي في الارض وانا لا، بسجد لا.
عشان تطلع علامه الصلاه لا لا لا مش ده المقصود خالص لا.
غرا محجلين ده انت بتحفرها عند ربنا الله كثرة السجود كل ما تذل وتسجد لله عز وجل اطمئن في سجودك سبحان الملك ده ركن من نعم.
أركان الصلاة نعم.
الاطمئنان نعم يبقى تنزل تحط الجبهة في الأرض وبعدين تطمئن نعم وانت حاسس مستشعر انك عمال تقرب من ربنا سبحانه وتعالى والسجود واقترب الله عمال تقرب من ربنا والسجدة عمالة تطول منك وما بتزهقش ليه؟ انت بتحفر علامة من علامات يوم القيامة وأخبرك إيه في الوضوء صحيح بتتوضى ازاي آه هل زي النبي النبي صلى الله عليه وسلم تجد الصحابة يا شيخ محمد في كل رواياتهم لأحاديث الوضوء إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أركان الوضوء 14 ركنا لأ نعم وإنما قال توضأ فتعلم الصحابة فتوضأوا نحو وضوئه وقالوا هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه كما وسلم فعل سيدنا عثمان وغيره رضي نعم.
الله عنهم اجمعين نعم سبحان الملك احنا عاملين ايه في الوضوء بنستشعر فعلا ان احنا يا احبابنا الكرام واحنا بنغسل وجهنا عمالين ننزل الخطايا والذنوب كلها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنزل مع اخر قطر الماء اللي عمال ينزل انت عمال تشيل الذنوب اللي شافتها عينك وتشيل الذنوب اللي عملها لسانك وتشيل كل الذنوب بتاع اللي عملها الوجه مستشعر المعنى ده مستشعر المعنى ده وانت في الوضوء وبتغسل يديك وعماله تنزل مستشعر المعنى ده وانت بتغسل رجليك كل الذنوب عماله تنزل الله اكبر هو ده يا احبابنا الكرام اللي هيكون فعلا اسبغ الوضوء وبالتالي يشرف يوم القيامه غرا محجلين الله كمان يا شيخنا آه، النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرنا بمشهد من المشاهد الاخيره الرائع نعم والله يا شيخنا اللي بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واللي فعلا مشتاقين لرؤيه النبي صلى الله عليه وسلم مستنيين اللحظه ديت الله انا فرطكم على الحوض الله انت عمرك سمعت عن حوض صدق النبي صلى الله عليه وسلم حوض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاي نهر امتداد ممتد من نهر الكوثر اللي طالع من الجنه حوض في ارض يوم القيامه في ارض المحشر حوض سيدنا النبي والنبي واقف عنده صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم وسلم وطبعا انت عارف بقى حضرتك عارف اكيد كلنا جاثين على الركب والعرق مغرقنا صلى الله عليه وسلم.
ورقنا ناشف ومش قادرين يا جماعة عايزين نشرب ممنوع ان حد يشرب من الحوض الا امة سيدنا النبي صلى صلى الله الله عليه وسلم اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم هناك وهناك بقى اول ما تشوف سيدك النبي واقف عايزين نجري وناخده بالحضن مشتاقين له صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم وسلم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا فرطتكم على الحوض يعني انا مستنيكم هناك صلى الله عليه وسلم استشعروا المعنى ده ما تزهقوش ما تبطلوش صلاة على النبي صلى الله عليه ما وسلم.
تبطلوش اتباع للنبي صلى ما الله عليه تب- ما تبطلوش تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض صلى الله مستنينا هناك صلى الله عليه وسلم انت فعلا منتظر اللحظة ديت انت فعلا مشتاق للحظة ديت انت فعلا مستنية اللحظة ديت انت فعلا مشتاقة للحظة ديت اسأل الله عز وجل ان يجمعنا واياكم آمين والشيخ محمد آمين.
وشيخنا وأسيادنا آمين.
كلهم آمين.
هناك آمين.
بإذن الله جل وعلا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمين.
نشرب من يده شربة هنيئة لا آمين.
نظمأ بعدها أبدا آمين يا رب العالمين شيخنا أحسن الله إليك لكننا لا بد أن نحذر أنفسنا وإخواننا المشاهدون جميعا إخواننا المشاهدين في جماعة بقى عند الحوض النبي شاور لهم تعالوا وبعد كده يقول لهم سحقا سحقا سحقا سلم يا رب سلم اللهم سلم هل أنت متخيل معي هذا المشهد النبي واقف على الحوض صلى الله عليه وسلم انت عطشان عرقان نفسك هيتقطع روحك هتطلع وفي ناس النبي بيشربهم صلى الله عليه وسلم اللهم شكرا.
بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وانت حلقك هيتقطع على نقطة مية قمت رحت على الحوض جري جري جري والنبي قال لك سحقا سحقا سحقا ليه ده النبي أصلا هو اللي دعاهم الملائكة قالوا له يا رسول الله لا تدري ماذا أحدثوا بعدك غيروا سلم بدلوا اخت... اخترعوا في الدين كانوا أهل بدع وضلال كان بيجي يصلي بيصلي غير صلاتك يا رسول الله كان بيجي يصوم بيصوم غير صيامك يا رسول الله كان بيجي بعد الصلاة يقول الأذكار بيقولها غير ما أنت كنت بتقول يا رسول الله كان بيعمل بدع غير ده جزاؤه إيه في الآخرة يقال له سحقا سحقا هو عمل ولا ما عملش في الدنيا عمل تعبد ولا ما تعبدش تعبد لكن عبد ربنا على غير هدي رسول الله لذلك لا بد من الإخلاص في العمل والموافقة العمل يكون موافق لعمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا من دون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا انا ماشي في الشارع لقيت واحد ماسك سبحه طويله جدا والله نازله من البلكونه على الارض السلام عليكم ازاي حضرتك عامل ايه اخبارك ايه ربنا يكرمك ويجعل مساك الجنه امال حضرتك بتعمل ايه قال انا بسبح ما شاء الله بتسبح طب انا عاوز اشرب معاك الشاي بتسبح بتقول ايه التسبيح سيدنا النبي علمنا نسبح ازاي وانا بقوص المشاهدين امانه في اعناقكم هسالكم عنها يوم القيامه كلنا من النهارده او الايام الجايه نشتري كتاب حصن المسلم حصن المسلم ده فيه كل الاذكار طب انا يا ابني ما بعرفش اقرا والدي يقول لي يا ابني ما بعرفش اقول خلي زوجتك تقرا عليك ما بتعرفش يا كمان ولادك يقراوا عليك اتعلم الاذكار وانت خارج من البيت تقولي وانت داخل تقولي وانت داخل الخلاء تقولي وانت خارج تقولي عند سماع صوت الاذان تقولي عند سماع الديك تقولي عند سماع كل الاذكار اللي سيدنا النبي قالها صلى الله عليه وسلم نقول من اليوم حصن المسلم وما تخترعش في الدين قال النبي كما عند البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد أحذرك أخي أختي أحذركم من خطر البدعة اوعى من البدعة الشيطان عاشق لأهل البدع الشيطان يحب أهل البدع أكثر من أهل المعصية ليه؟ لأن صاحب المعصية المدخن بدخن وهو بيتمنى ربنا يتوب عليه وعارف أنه على خطأ لكن المبتدع في الدين اللي بعبد ربنا على غير مراد النبي محمد بيتعبد وهو مفكر أنه كده صح فهو أحب للشيطان من صاحب المعصية افهم وتعلم أخي وحبيبي وقرة عين إخواني في الله بقول لكم قعدت مع الراجل أقول له التسبيح ده بتقول إيه النبي علمنا تعالى نجيب الأذكار أنت بتقول إيه حضرتك قال بقول يا لطيف طول الليل قال طول الليل يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ما ينبغي لا يصح مش كده التسبيح النبي ما سبحش ربنا كده عاوزك تصلي زي النبي تصوم زي النبي تزور المقابر في البداية النبي قال يا شيخنا صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر السلام عليكم دار قوم مؤمنين ثم وإنا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وزار المقابر واتعظ واعتبر وانصرف إحنا بنعمل إيه؟ بدع عارفين الحاجات اللي بتتعمل عند المقابر بنجيب الشيخ يقرأ ياسين وبنعطي له خمسة جنيه والله لا يجوز عشان ربنا يرحمه والله لا يجوز نجيب الحاجات الخضرة ديت الشجرة ولا نخلة ولا زرعة صغيرة وفوق القبر وتحت القبر إيه عشان يرتحم بيهم عشان ربنا يرحمه والله لا يجوز والله بدعة والله ما ينفع والله ده من ما من الدين ولا من الإسلام ولو من الدين أو من الإسلام كان سيدنا النبي اللي شيخنا الشيخ زين قال لنا بعيط وجبريل يس ينزل يسأله لما تبكي يا رسول الله ربك يسألك وهو أعلم جل جلاله بيبكي على الأمة والله لو يعلم من داخل للأمة كان دلنا عليه ما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا نهانا عنه صلى الله عليه وسلم بقول اشتقت إلى إخواني هيبقى في خير ومش هيدلنا عليه حشاه صلى الله عليه وسلم فأوعى من البدع والحاجات اللي بتتوزع عند المقابر دي لا يجوز أمهات اللي بيسمعنني الآن وأخواتي بقول لهم زيارة يوم الخميس كل خميس وتاخد حضرتك التوك توك والعربية وتروح تزور الموتى والله لا يجوز بدع حرام أنا عشان بحبكم كلكم وخايف عليكم جايين النهاردة في قناة الرحمة من خلال المدرسة الربانية نقول لكم النبي محمد ما عملش كده النبي عمل دي وما عملش دي النبي زار دخل ودعا وخلص الموضوع وطلع صلى الله عليه وسلم واتعظ واعتبر لكن اللي بيوزع عند القبور لا يجوز قراءة القرآن لا تجوز بدع دي كلها بدع فاحنا عاوزين نستنى في سنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اي لا تقدموا قولا على قول الله ولا فعلا على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما النبي عمل نعمل وانا عاوز احذرك من حاجتين قبل ما انتهي من كلامي الحاجه الاولى هو انت بتحب النبي اكتر من ابنك ولا بتحب ابنك اكتر من النبي ده سؤال خطير لان في ناس ممكن تكون مش واخده بالها إن ابني حبيبي ايوه النبي بتحبه اكتر ولا ابنك اكتر لا ابني طبعا لا يصح تحب النبي اكتر من ابنك واكتر من ابوك واكتر من امك واكتر من نفسك لن يكمل لك إيمان حتى تحب النبي أكثر من نفسك التي بين جنبيك قال لي عمر لما قال له لا إلا نفسي يا رسول الله راح ورجع قال له يا رسول الله الآن أحبك أكثر من نفسي قال الآن يا عمر كمل إيمانك اوعى يبقى إيمانك ناقص حب النبي أكثر من أي حاجة حب النبي أكثر من زوجتك وأولادك والدنيا والأموال والحاجة الأخيرة اللي عاوز أقول لهم عليها أحبابي وإخواني أصحاب البدع وأصحاب المعاصي ما ظنكم وكيف سيكون حالكم لو سيدك النبي زارنا النهاردة لو حضرتك لك بيت والبيت ده من زجاج من زجاج يعني كل الناس يا شيخ زين اللي بره شايفين اللي بيحصل جوه عمرك هتعمل أي خطأ أي بدعة أي معصية لا ليه الناس شايفيني الله أحق أن تراقب وتستحي منه قال تعالى كما في سورة العلق ألم يعلم بأن الله يرى قال تعالى كما في سورة النساء إن الله كان عليكم رقيبا قال تعالى كما في سورة غافر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور استحي من ربك وراقب طب ده لو بيتك من زجاج طب لا أنا بيتي زي البيوت العادية اللي موجودة الآن طيب أخبار البيت من جوه إيه بنتي قاعدة قدام المراية عشان رايحة الكلية بقى لها نص ساعة عمالة تظبط في شعرها وتضع الأبيض والأحمر وغيره ربنا يهدي النساء ويهدي الرجال ويهدي أمة النبي محمد ربنا يجمعكم مع النبي محمد في الجنة وابن الراجل صاحب البيت جوه مع صاحبه عمال يلعب شطرنج طب والولد الثاني في الغرفة الثانية قاعد على المواقع الإباحية طب والمرأة مشغولة بالدنيا طب والرجل قاعد ماسك الجرايد وعمال يقرأ وفاتح أم كلثوم أو عبد الحليم وعمال يسمع الغناء المحرم وقاعد عمال يسمع والصور معلقة في البيوت يوم فرحه مع زوجته خطوبة بنته مخالفات البيت مليان مخالفات مليء وفجأة الباب بخبط الجرس بيضرب بصيت من العين السحرية من؟ قال لك أنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مين؟ أنا النبي محمد جاي أزوركم حاضر يا رسول الله يا مرحبا هيعمل ايه يا شيخ زين؟ هيدخل بسرعة يا ترى حاطينها تحوش ابنك من على الأفلام الإباحية؟ ولا تقول لبنتك البس الحجاب يا بنتي سيدنا النبي بره هنفضح ولا هتقول لزوجتك انت بتعملي ايه ومشغوله بايه النبي على الباب ولا حاطينها ضمت تقفل التسجيل اللي شغال ولا الغنية اللي شغالة ولا تعدل البيت ولا تسويه ولا تنزل صور الأفراح وصور الشبكة ولا صور الممثلين والممثلين اللي في غرف الأولاد حاطينها تعمل ايه طب ما تستحيش تسيب النبي واقف المدة دي كلها بره دخل النبي صلى الله عليه وسلم حاضر طب لو دخل النبي وشاف المناظر دي يقول لك أأمرتك بهذا أيرضيني هذا أيعجبني هذا هم دول أهل البدع وأهل المعاصي وأهل الذنوب اللي هيتقال لهم يوم القيامة سحقا سحقا سحقا يا رب تب علينا يا رب وتب على عصاة المسلمين يا رب يا رب اجعلنا من الربانيين يا رب اجعلنا من أتباع النبي الأمين جنبنا البدع وجنبنا أهل البدع يا رب واجعلنا من أهل الت... اجعلنا من أهل الاتباع يا حبيبي يا رب العالمين ارزقنا حب رسول الله أطلت يا شيخ جزاك الله خير مبارك الله فيك الله يكرمك آه، وبكده نقدر نقول دلوقتي لكل إخواننا وأحبابنا أهلينا أبائنا أمهاتنا نقدر نقول لهم عاوز بقى دلوقتي فعلا إنك آه، تبقى أخو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آه، فعلا خلاص بقيت متطلع لهذا الأمر ونفسك إن يوم القيامة تروح له وتقول له أنا يا رسول الله اللي أنت كان نفسك تشوفني الله نفسك اه يبقى اول حاجه اتعلم سنه سيدنا النبي الله ده ضروري تقف مع نفسك وتبدا الشيخ محمد جزاه الله خيرا حكى لنا دلوقتي مخالفات سبحان الله يعني الا من رحم ربي من المسلمين هتلاقي كتير من المخالفات دي بعضها كلها موجوده في بيوتنا علشان كده فورا محتاجين نخلص من الحاجات دي ومحتاجين نبدا بقى نتعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل ازاي الله بيشرب ازاي كان بيلبس ايه بينام ازاي والله.
صلى الله عليه وسلم النبي كان بيدخل البيت ازاي بيخرج ازاي آه النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل المسجد ازاي بيخرج ازاي لا لا لا عايزين اكتر من كده كمان عايزين نتعلم ازاي ان انا لما اقول الله اكبر صلاتي تبقى هي صلاة النبي الله ازاي ربنا يمن عليا وجعلت قرة عيني في الصلاة نعيش.
احس بالمعنى ده ابقى زي سيدنا النبي صلى الله الله.
عليه وسلم محتاجين ان احنا نبدا نشوف النبي كان بيصوم ازاي النبي كان بيحج ازاي النبي كان بيعامل الناس ازاي صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وسلم أنا لا زال م- يؤثر فيا جدا أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتوا بعد إيه ده؟ شوفوا بيتعامل مع الناس إزاي حب عجيب آه والله عجيب جدا حب عجيب أنا لازلت الأمر ده بي- بتعلم منه وبستفيد منه إن إزاي إحنا في وسط أهلينا وإخواننا وحبايبنا إزاي نبقى فينا ال- الروح والقلب العميق المليان بالحب لكل دول الله ده النبي حب كل اللي موجودين والحب فاض لحد ما بدأ صلى الله عليه وسلم الله.
يوزعه ويبعته لينا شوفوا ازاي لحد يوم القيامة كل دول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يشوفهم محتاجين نتعلم الحاجات دي كلها يلا بقى فعلا الشيخ محمد أشار لكتاب حسن المسلم وكتاب الأنس بذكر الله الشيخ- للشيخ محمد حسين يعقوب والكتب مدرسة كثيرة بفضل الله السيرة عز وجل والرحيق والمكتوم كثيرة في وغيره.
مسألة الأذكار نعم.
محتاجين نبدأ نحافظ ونشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء ده أول نقطة ما شاء الله النقطة الثانية محتاجين نتعلم الشوق. اه الشوق ده يا جماعة حاجة في القلب من جوه. شوف قد ايه انت ممكن تكون مشتاق لابنك اللي بقاله سنين ما شفتوش او لبنتك اللي بقالها سنين ما شفتهاش حبيبي يا او لابوك او لامك. امال امتى بقى هيبقى قلبك ما بيشتاقش غير لسيدك النبي صلى الله عليه وسلم وللنظر الى وجه الله الكريم يوم القيامة. آه آه خالد بن معدان كان كل يوم وهو جاي ينام يذكر ويحكي من شوقه لرسول الله واصحابه صلى الله عليه وسلم شوفوا إيه، يا ريتنا نتعلم المعنى ده لان هو ده اللي هيجيب لك الشوق مم.
انك وانت قاعد مع زوجتك تقول لها اما انا نفسي منى عينيا اكتر حاجه بتمناها ان اشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما تقول كده تقول لها اه لو ربنا يمن عليا كمان واشوف ابو بكر وعمر اسيادنا وسيدنا بلال وسيدنا خباب وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا خالد بن الوليد انا نفسي اشوف دول وانت تقولي بقى انا ممكن اشوف السيده خديجه نعم انا ممكن اشوف السيده عائشه واقعد معاها كده واكلمها براحتي سلام يعني انا ممكن اشوف اسيا امراه فرعون نعم.
ممكن نعم.
اه هو ده الشوق وتنيك تردد الموضوع ده مع زوجتك ومع اولادك ومع قرايبك ومع اصحابك تتنيك تكرر كتير انا نفسي انا نفسي نفسي اشوفهم نفسي اشوفهم وحينها ستجد الشوق يملا قلبك ده اللي كان بيعمله خالد بن معدان كل ليله يجي ينام عمال يكرر الكلمه ديت كم اشتاق الى رسول الله ويعدهم واحدا واحدا كم أشتاق إلى أبي بكر نعم.
كم أشتاق إلى عمر كم أشتاق إلى عثمان يعدهم واحد واحد هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي والله أكبر دي نقطة تانية اتعلم سنة سيدك النبي صلى الله عليه وسلم اتعلم ازاي تشتاق لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليك بقى في حياتك بعض الامور كده الخطيرة اللي ممكن تلغوش عليك علاقتك بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي اسمها البدع انا عارف والله واثق ان كلنا باذن الله جل وعلا غرضنا خير نعم وبيعملوا الحاجات دي وهم كل امنيتهم من ربنا يرضى يرضى عنه عنهم نعم بس انت عرفت وسمعت كتير في الربانيه وفي غيرها من مشايخنا عرفت ان في شرطين اساسيين عشان اي عمل يقبلهم الاتباع والإخلاص والاخلاص نعم الاتباع ده بيسموه الصواب نعم يعني ايه الصواب يعني لما تيجي تعمله تعمله زي ما النبي عمله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم اقول لك على كلمه دايما شيخنا يعلمها لنا لو انت خدت مبدأك في حياتك كل اللي عمله النبي اعمله واللي ما عملوش واللي ما عملوش ما عملوش ما عملوش كده حد يقدر يكلمك لا كده هتبقى قلقان لسيدنا النبي يخبط على بابك لا بالعكس انت هتبقى مطمئن جدا لما هيقول لك انت لابس الجلابيه دي ليه يا رسول الله زي- اصل انا عرفت ان حضرتك قلت ان الجلابيه البيضه انت بتحب اللباس افضل أفضل.
ثيابكم البياض مم.
فانت بتحب الثياب البيض فانا لبست البياض ده عشان انت بتحبه يا رسول الله صلى الله عليه ده وسلم كان دايما ثيابك القميص يا رسول الله ومقصره كده ليه اه عشان انت امرتنا يا رسول الله ان الثياب ما يطولش فوق الكعبين ومربي لحيتك كده ليه عشان انت عافيتها يا رسول الله ما خدتش منها اي حاجه ابدا يا رسول الله و- وهكذا وهكذا تبقى دي حياتك الله يلا هتلاقي في اخطاء كده ذكر بعضها الشيخ محمد وكتير ممكن يكون اشياء انت سمعتها في المساجد وعرفتها يلا بدات تخلص منها آه، زياره القبور لها ضوابط عايزين نتعلمها نعم.
وبلاش بقى البدع بقى سيبنا بقى من موضوع آه، قرايه القران وياسين ولقنوا موتاكم ويطلع عند القبر وي- سيبك من الكلام ده بقى خلاص بقى خلصنا الحمد لله والاربعينات والخمسينات والكلام ده كله خلاص الحمد لله ما هو انا بقول لك حاجات بسيطه انت ممكن تكون بتقول عليها ايه بسيطه نعم.
لكن هي في الحقيقه نعم.
لا دي ممكن تكون سبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لك سحقا سحقا سحقا كمان عايز اقول لك انت ما انتش حاسس ان دي عجيبه ان سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمه الكبيره قوي دي لواحد جاي منور من نعم.
فوق وتحت.
ومن تحت منور لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك آه، آه، آه، آه، جزاك الله خيرا بيشير لي- لانهاء الحلقه ومع ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سحقا سحقا سحقا اه مع انه رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم مع انه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الحريص علينا نعم.
ومع ذلك يقول سحقا سحقا حبايبنا الكرام يلا بينا نكون كلنا فعلا اخوات النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان مشتاق لهم بهذه الامور الثلاثه اتباع شوق للنبي صلى الله عليه وسلم ترك البدع ربنا يرضى عنا وعنكم ويجمعنا بكم في الجنه جزاك الله خيرا يا شيخ محمد جزاكم خير. بارك الله اختم فيك.
كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه سبحانك وسلم.
اللهم وبحمدك حاضر.
اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل